يقرأ أحدكم الحديث الثاني نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشد وهو اشده علي فيفصم عن- عني فيفصم عني وقد وعيت عنه وقد وعيت عنه وقد وعيت نعم قد وعيت وقد وعيت وعيت وعيت عنه نعم وقد وعيت عنه عنه ما قال واحيانا يتمثل لي الملك واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلم فيكلمني فاعي ما اقول ما فاعي يقول ما أق- ما يقول نعم قالت عائشه رضي الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصل عرقا جزاك الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح صحيح الامام العلم الحجه الحافظ الكبير ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه ورحمه وقد وقفنا عند الحديث الثاني وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى ايضا في باب بدء الوحي وقد روى البخاري هذا الحديث عن عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن يوسف التنيسي هو آه، احد اكابر رواه الموطا عن الامام مالك واحد كبار شيوخ الامام البخاري وهو من تنيس بمصر كان نزيل تنيس بمصر واصله دمشقي الرجل اصله من الشام لكنه كان قد نزل مصر وسكن بمدينه تنيس ولهذا نسب اليها واهل الحديث لهم عرف في نسبه الرجل الى المكان الذي ينزل فيه نحو سته اشهر وقيل اربعه اشهر فالرجل اذا اقام ببلده سته اشهر نسب اليها فيقال المصري لمن اقام بمصر اربع او ست اشهر على قول بعض اهل العلم وعبد الله بن يوسف التنيسي هو من اتقن الناس في الموطأ من احفظ واضبط رواة الموطأ عن الامام مالك رحمه الله تعالى والامام البخاري رحمه الله تعالى كانه اراد ان يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين امر ان تقدم قريش فبدا اول حديث في صحيحه بالروايات عن عبد عن الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي وهو امام اهل الحجاز امام اهل مكه ثم ثنى بالروايه عن الامام مالك وهو امام اهل المدينه وفي هذا ما فيه من تشر من من الدلاله على شرف البلدتين وهما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم فبعدما بدأ كتابه بالروايات عن إمام أهل الحجاز الحميدي ثنى بالرواية عن إمام أهل المدينة وهو الإمام مالك فروى عن تلميذه الضابط المتقن أتقن الناس للموطأ عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ومالك إمام الدنيا ونجم الحديث وإذا ذكر الحديث فمالك النجم كما كان يقول الشافعي رضي الله عنه ورحمه ومناقب مالك كثيرة تضيق عنها هذه العجالة ومالك يروي عن هشام بن عروة وهشام بن عروة من المكثرين عن أبيه من الثقات الأكابر المكثرين عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه وعروة من أكثر الناس رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يروي عنها هذا الحديث أنها قالت أن الحارث بن هشام والحارث بن هشام هذا هو أخو أبي جهل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل هذا الحارث بن هشام هذا الصحابي الذي أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه وكان حريصا على أن يعرف كثيرا من أحوال النبوة وأحوال الوحي هو شقيق أبي جهل ابن هشام لعنه الله وهذه القصة الظاهر أن عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة هذا السؤال بعض العلماء بيروي هذا الحديث ويجعله في مسند عائشة على اعتبار أنها كانت حاضرة وأن الحارث بن هشام جاء فسأل بحضرتها أو كانت سامعة السؤال وإن لم تكن موجودة بشخصها لكن كانت في حجرتها تسمع فسمعته وهو يسأل فروت الحديث هكذا عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كثير من العلماء جعل هذا الحديث في مسند عائشة رضي الله عنها لأن هي اللي بتروي الحديث بتروي قصة هي كانت قاعدة وبتقول أن الحارث بن هشام سأل رسول الله فهي لم تروي الحديث عن الحارث وإنما سمعته وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث عن عائشة عن الحارث ابن هشام أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا عائشة في الرواية دي سمعت هي الحديث بنفسها من الحارث وهو بيحكي قصة نفسه ولم تحضر هي هذه القصة تمام ولهذا بعض العلماء خرجه جعله من مسند عائشة والبعض جعله من مسند مين الحارث وتفرق تفرق لو من مسند عائشة يعني هي شافت القصة كلها هي سمعت النبي وهو يجيبه لو من مسند الحارث بن هشام يبقى الحارث هو اللي حدثها ولم ترى شيئا هي سمعت القصة كلها من الحارث نفسه ولم تسمع هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فتفرق طبعا لكن هي تفرق بس شكليا لكن عمليا تفرق حاجة تفرقش حاجة خالص لأن إخبار الصحابات بعضهم لبعض ثابت وهم هم قوم لا يكذبون وهم أشد الناس ضبطا وإتقانا فكأنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها تفرقش حاجة خالص يعني قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي كيف يأتيك الوحي وهذا السؤال شخص نهم عايز يعرف كل حاجة وإلا فإن بعض الناس لا ينشغل بهذا يقول لك هذا من ترى هذا من ترى من من من, من الطرف وهذا من ترف العلم ليس هذا من أصوله أنا اللي يهمني هو الوحي قال له قول إيه وقال له تعمل إيه والواجب والحرام والحلال والحاجات دي لكن كان بيجي لك إزاي ما تفرقش كتير عندي لو ما عرفتهاش ما فيش مشكلة لو أن شخصا لم يعرف كيف كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يضره هذا شيئا ولا يضره حاجة خالص هذا علم ليس واجبا فدل هذا السؤال وأمثاله أن السائل كان نهما وعايز يعرف كل حاجة وعايز يستبين كل شيء عنده نهم معرفي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال تشجيعا منه لأمثاله لا سيما والرجل أسلم متأخرا الحارس ده أصلا أسلم عام الفتح فهو ممن يعني تؤلف قلوبهم للإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حال مع هذا الصنف من الناس كان صلى الله عليه وسلم يأخذهم باللين ويصغي لهم ويعطيهم من نفسه ومن ماله ويفضلهم أحيانا في العطاء على المهاجرين والأنصار كما في الصحيح في قصة في حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وسعد جالس فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان ما تدي فلان برضه ده أحسن منه عمال تدي فلان تدي فلان تدي فلان وسايب واحد تاني أحسن منه وأجدع منه وأشد إيمانا منه يقول سعد ما لك يا رسول الله عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا ده راجل يعني يستاهل فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما ما, ما, ما تجزمش كده قوي الإسلام دوت أي حد يعرفه لأن الإسلام ده شيء ظاهري استسلام ظاهري إذا ما أي, أي شخص نطق الشهادتين فهو مسلم لكن يبقى مؤمن لا من الإيمان ده شيء تصديق قلبي ما فيش حد يعرفه غير ربنا بس فأنت تقول له أنت مسلم أنا واثق إن ده مسلم لأني سمعته بيقول الشهادتين وشايفه بيصلي وبيصوم وبيحج دي كلها أركان الإسلام لكن الإيمان حاجة تانية الإيمان أعلى درجة شوية الإيمان هذا أن تؤمن يعني تصدق بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر حد شايف حاجة من الحاجات دي؟ في حد يعرف دلوقتي إذا كنت أنا قاعد مصدق بالقدر أم مكذب به؟ أبدا إلا لو سألني وممكن يسألني وأنا- وأنافقه وأقول له أه وأنا مش أه بضحك عليه فأمر الإيمان لا يعلمه إلا الله لكن الإسلام أنا أقدر أشهد لأي حد بالإسلام إذا رأيته يفعل شيئا من أمور الإسلام والإسلام أقل درجة من الإيمان دي أعلى رتبة شوي فسعد بيقول له ما لك عن فلان يا رسول الله ق- فإني والله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما قال له ما تجزمش كده قوي قول مسلم وخلاص ف وسكت وأخذ يعطي الناس وبرضه ما رضاش يدي الراجل دوت فسعد لم يملك نفسه مش عاجبه الكلام يعني يعني ده الراجل ده يستاهل كده يزعل هو عايز يدنه معانا فقال ما لك عن فلان يا رسول الله فوالله اني لاراه مؤمنا والله الراجل ده راجل طيب قال او مسلما بس ما تقولش مؤمن بس قول مسلم وخلاص وما لم يعطيه شيء وانصرف فغلبت سعد نفسه وقال يا رسول الله ما لك عن فلان ما تديله حاجه بقى ده اديت كل الناس فوالله اني لاراه مؤمنا فقال او مسلما يا سعد عايز بقى يفهمه انه مش هيسكت وسعد هذا خال النبي صلى الله عليه وسلم ده مش اي حد لو اي حد ما كانش قادر يعمل كده لكن هذا خال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله حد جيب لي خال زي دوت مفيش حد عنده خال زي خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله اول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن ابي وقاص ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لاحد ابويه في الفداء الا لسعد فكان يقول له يا سعد ارمي فداك ابي وامي النبي صلى الله عليه وسلم بيفدي بابيه وامي ولم يفعلها مع احد غير سعد فيقول له يا رسول الله ادي الراجل ده الراجل ده كويس اسمع كلام انا بقول لك اهو ففي الاخر بقى عايز اقول له عشان يسكت قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي مخافه ان يكبه الله في النار على وجهه قال له انا عارف ان هو احسن عارف ان انا سايبه دوت اجدع من اللي بديله لكن هذا الذي اعطيه ده مؤلفته هذا مؤلف قلبه ده راجل لو ما خدش يكفر بعد يومين يرجع في كلامه فانا عايز اجرجره لغايه ما يثبت قلبه لكن هذا الذي لا اعطيه ده انا عارف ان هو جامد وثابت على الدين ولو لم اعطيه قط هيقعد مسلم طول حياته ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلت يقرب المؤلفه اكثر ويفعل بهم ما لا يفعله مع كبار اصحابه والقصه الشهيره لما جاءته آه، غ- غنائم هوازن وبدأ يعطي المهاجرين ممن أسلموا أخيرا لسه مسلمين بعد الفتح ال- الطلقاء أخذ ي- يعطيهم ويفي لهم شبعهم غنائم ولم يعطي الأنصار شيئا فغضب الأنصار ما هو بشر برضه دول الأنصار اللي هم آثروا بأ- بأموالهم وأنفسهم وعملوا كل حاجة فوجدوا في أنفسهم قالوا آه أأن ورد محمد أهله اللي ليه أصحابه اللي ليه إحبابه ناس أصحابه إحنا كنا أصحابه وحبايبه لما كان أصحابه بتوع مكة مش موجودين لما جم وأسلموا خلاص بقى راحت علينا كان زمان اللي ليه إحبابه ناس أصحابه فوجدوا في أنفسهم فقال ف- فب- فبعض ف- فذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن جاء إخوانك من مكة تركتنا يعني خلاص عمال تديهم وسايبنا احنا ده احنا ال- احنا حبايبك برضه طب افتكرنا بحاجه فقال اوجدتم في انفسكم من لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما من الناس طب دول ناس دول لو ما خدوش ممكن يكفروا الصبح ب- انا ب- ب- ب- ب- ب- ب- بولف قلوبهم على الاسلام بهذا لكن انا واثق منكم يا معشر الانصار اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير والغنم وتذهبون انتم برسول الله طب دول هيرجعوا لرحالهم معاهم البقر والغنائم وانا هرجع معاكم وانتم مش معاهم اما ترضون ان يرجع الناس بالشاء والغنم والغنائم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يقول لهم كده قال لهم إيه قال لهم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي شو أنتم كنتوا ضايعين ما دخلتكم الإسلام وتخشوا الجنة بسببي قالوا بلى يا رسول الله قال هلا رددتم علي طب ردوا علي حد يقول لي حاجة قولوا حاجة قالوا ك- ك- قالوا المنة لله ولرسوله نقول لك إيه قال لو شئتم لقلتم جئتنا ش- جئتنا آه، فارا فآويناك ضعيفا فقويناك فقيرا فأغنيناك فقالوا المنة لله ولرسوله يا رسول الله ما نقدرش نمون عليه ده بدع كل هذا فضل الله علينا بك ثم قال لهم ما ذكرت أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والإبل أو الشاء والإبل وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ أنتم كرشي وعيبتي أنتم موضع المدح مني والذم أنتم أنا أنتم كرشي وعيبتي وأخذ يثني عليهم ويمدحهم وقال فيهم كلاما بالدنيا كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف المؤلفة وضعاف الإيمان ويسمح لهم بما لا يسمح به للأقوياء زي كده بعض المشايخ يقدم أصحابه ممكن لا يسمح لأحد من المقربين إن هو يقول حاجة معينة أو يسأل سؤالا ما لكن يس يتسمح مع بعي مع بع مع بعاد الناس وترى البعض ينكر هذا على المشايخ يقول لك يعني أنا لو كنت مثلا فلان دوت كنت ترد عليا وتكلمني عادي عشان ده رجل من أهل الدنيا مثلا وانا عشان انا معاك للنهار تحت رجليك مش عايز مطنشني مش بترد عليا ولا بتجيلي ولا بتعمل لي مش فاهم انا ضامنك انت خلاص لبست ما انتش ماشي حتى لو عملت فيك ما انتش ماشي انت عرفت السكه وذقت ومن ذاق عرف فبي من غير انت لا انت لازق ايه ولاجئ لكن ده مش عارف حاجة البعيد ده مش فاهم فأنا بقعد أتلطف بيه آه وهرد عليه وأحترمه وأروح له لو عايز أي حاجة وأعمل له كمان اللي هو عايزه عشان أدوقه بس وأول ما يدوق هحطه جنبك واقلب هات اللي بعده وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يسمح بمثل هذه الأسئلة مع كونه كان ينهى عن السؤال لا سيما الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل لكن هو يسمح بها لرجل مثل الحارث ابن هشام لأن الحارث كما قلنا إيه لسه مسلم جديد فعايزينه يتبسط ويرتاح ويفهم كل حاجة قال كيف يأتيك الوحي يا رسول الله الوحي بيجي لك إزاي فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا دي جمع حين تطلق على كثير الوقت وقليل البعض متصور إن أحيانا دي يعني إيه حبة صغيرين أحيانا بألعب لا أحيانا بنام لا أحيانا دي تط- تطلق على الكثير وعلى القليل أيضا والذي يضبطها السياق يعني أحيانا ممكن تراها في كلام العرب بمعنى كثيرا ما أفعل وتراها في كلام بمعنى قليلا ما أفعل والمراد بها هنا مجرد الوقت يعني أوقات يأتيني كده وأوقات يأتيني كده لا قصده لا كثير ولا قليل مجرد الإيه الوقت فقط يعني قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس الجرس صوت الصلصلة هي صوت الجرس المتدارك تك تك تك تك تك ورا بعض كده يقول وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي هو ايه اللي صوت اللي زيه زي الجرس صوت الوحي صوت الوحي يعني هو بيتكلم ولا مجيئه الظاهر انه صوته لما بيجي الوحي اول ما بيجي الوحي بيبقى له ح- صوت الصوت هذا جاء في حديث عمر ان له حفيف كمثل أنين النحل وهنا يقول كصلصلة الجرس الله هو حفيف نحل ولا صلصلة جرس البعض قد يقول هذا يعارض ذاك لا ما يعارضوش ولا حاجة اللي سمع الحفيف الجماعة اللي قاعدين حواليه الحفيف في حق الايه في حق الجالسين غير النبي يسمعون هذه الصلصلة مثل أنين مثل حفيف الايه او أنين النحل كده زي صوت زي صوت النحل والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها كالصلصلة دب دب دب دب دب ورا بعضه كده كالجرس طب ليه بيعمل جرس تنبيها لعظمة ما سيأتي بيقول له في حاجة جاية مهمة جدا خد بالك ف... وبحيث لغاية ما ينتبه ويركز يخش في الموضوع يبقى هو أخذ الوحي من أوله واضحا ما فاتوش حاجة خالص طب قد يقول قائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفقة فيها كصوت الجرس النبي قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ولهذا نهى أن يعلق الجرس في عنق البعير تلاقي البعض معلق كده في عنق ال- الحصان والبغل والبعير جرس طول ما هو ماشي عمال يهز كده وإيه واخد بالك ويتمخطر طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول ان الملائكه لا تصحب رفقه فيها جرس ويجي هو يشبه صوت الوحي اللي هو افضل الملائكه بالجرس ينفع الكلام دوت ده مش ده تعارض ده ولا ايه لا مش تعارض ولا حاجه ليه التشبيه لا يلزم منه المساواه في كل الاوجه يعني انا لما اجي اقول مثلا دلوقتي كده محمد كالاسد هل معنى هذا ان محمد قاعد في الغابه ساكن في الغابه لا طب ان محمد رضا ليه مثلا له انياب كانياب الاسد وله مخالب كمخالب الاسد وله فرو كفرو الاسد وله راس كراس الاسد وله ذيل كذيل الاسد حد يقصد كده خالص في الدنيا ما انا بقول لك محمد كالاسد اهو امال هو زيه في إيه؟ التشبيه يقع في صفه واحده صفه واحده بس وقد تكون صفه غير حسيه كمان فالمعروف ان اي حد يشبه احدا باسد يقصد به الايه الشجاعه والقوه وده حاجه غير ملموسه اساسا يعني دي صفه معنويه صحيح لها اثار واقعيه لكن الشجاعه دي لا تظهر الا عند الفعل قد يكون شجاع وانت مش واخد بالك مش شايف الشجاعه دي خالص لكن عندما يحدث بقى المعارك تقول لا ده شجاع وتلاقي واحد كده قاعد كده مد- مدلدل دماغه يقول ده راجل لا لي ولا عليه فإذا وقعت المعارك رأيته كأسد الشرى لا يلوي على أحد تلاقيه ملوش حل فالشجاعة دي حاجة محدش يشوفها الشاهد أنك عندما تشبه رجلا بالأسد لا تقصد أي شيء م- من صفات الأسد إلا صفة واحدة فقط هي الشجاعة تقول فلان كالبحر كالبحر يعني كله مية مثلا لا كالبحر يعني في اتساع علمه فالتشبيه انما يقع في صفه واحده الصفه الواحده هنا هي ايه هي القوه فش- فصوت الجرس له جهتان صوت الجرس دوت ليه جهتان جهه قوه وجهه طنين نغم النغم ده هو المحظور الذي ت- لا- لا- الذي لا تصحب الملائكه ص- رفقه فيها هذا الصوت نغم الجرس مش الحان الموسيقى واللي قاعد ماشي لي في العربيه مشغل الديسكو في العربيه و... لا تصحبه الملائكه ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الرفقه اللي ماشيه معلقه جرس جرس في رقبه الحمار او البغل لا تصحبها ملائكه ما تجيش ناحيتها خالص ملائكه الرحمه وال والكلأ والح- والحفظ ما تجيش عنده سيبه سيبه للشياطين تاخده مش مشكله فكيف بقى باللي مشغل بقى في البيت بقى مزيكا طول النهار واصوات الموسيقى وفي السياره وفي الطريق وفي كل مكان أليس هذا من أعظم الدواعي لابتعاد الملائكة وحضور الشياطين؟ وهذا مما يؤكد قول جمهور أهل العلم الذي نقل فيه نحو عشرين إجماعا أن الموسيقى حرام إلا الدف وليس فيه جلاجل الدف ده الطبلة اللي ما فيهاش إيه؟ جلاجل اللي ما فيهاش جرس ما فيهاش أصوات كأصوات الجرس هذا يؤكد ذلك وهذا حديث صحيح لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس فالجرس ليه صوت دوت ليه ناحيتين ناحيه القوه صوت يعني حد عايز صح حد يضرب له الايه يضرب له الجرس صوت النغم اللي فيه وان كان نغم ناشف شويه بس بيشتغلوا بيه والبعض بيبقى بيضرب جرس عشان يتمزج ولا حاجه او بيخلط بيه حاجات اخرى من الاصوات فالمنهي عنه وال- والمحظور الذي لا ت- لا- الذي لا لا ت- لا تصحبه الملائكة رفقة هو فيها هو الطنين الصوت اللي هو الايه ما فيه من موسيقى والمشبه به في حديث الوحي هو القوة يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس ثم إن التشبيه بالمحرم في غير وجه التحريم لا بأس به أصلا لما أقول إن الواحد يا راجل شرب شوية شاي يس... الواحد سكر حاجة تسكر إيه ده؟ ده مش شاي دوت ده بيرة ده يا عم ولا إيه؟ مفيش مشكلة وقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا ما السحر حرام فكيف يسمي الحلال حراما لا ما هو ده مفيش مشكلة فيه عادي يبقى م- مشابهة تشبيه الحلال بالحرام في جهة ما قد يسوغ أحيانا عند وضوح الصورة يعني وهكذا فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي وده أصعب حاجة فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال بعد ما ينكشف هذا الصوت الشديد أجد نفسي قد حفظت ووعيت كل ما قاله لي في هذه الجلجلة وفي هذا الصوت المتدارك الشديد لكن قوله صلى الله عليه وسلم وهو أشده علي أشد ديت صيغة تفضيل معناها أن الوحي كله شديد لكن ده أشد حاجة فيه وصدق الله حيث يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا دي مش حاجة سهلة ده شيء صعب جدا لما العلماء بيقولوا ايه بيقولوا انه في هذه الحاله في حاله الصلصاله دي احيانا تبقى مثل صلصاله الجرس النبي صلى الله عليه وسلم يتحول ساعه اذن من حالته البشريه الى حاله وسط بين البشريه والملائكيه ولهذا تتغير أع- أع- أع- اعراض ذاته صلوات الله وسلامه عليه فيتصبب عرقا وتعلوه الرحضاء ويثقل جدا حتى ان زيد بن ثابت في ذات مره كان جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وفخذ النبي على قدمه على ساقه النبي كده ده كان عليه برجليه بس كده قال فنزل عليه الوحي وقدمه وهو فخذه على ساقي فكادت ان ترد قدمي وكان احدا على على رجلي تقلت جدا رجلي صلى الله عليه وسلم وهتكسر رجلي خلاص وكأن أحدا كله وضع على رجلي هتفشفشها يعني فلما سري عنه ذهب ذلك ثم عاوده الوحي فعاودهم فعاودني ما كنت أجد فهنا طبعا صلى يحصل تغيرات تنقله لأنه لا يمكن العلماء يقول لا يمكن تخاطب جنسين إلا باشتباه الحق الطبيعة ما ينفعش بني آدم يفهم من عزكم الله من الحيوان لاختلاف الجنس حيوان ما ينفعش تتكلم مع بني ادم اختلاف الجنس الا اذا الحيوان دوت انت يعني تقمص بعض شخصيه الادمي زي ما حصل في حديث البقره اللي في الصحيح وحديث الذئب بينما رجل يركب بقره يسوقها اذ قالت البقره اني لم اخلق لهذا انا مش بتاعت ركوب يا عم انت ها أه؟ انما خلقت للحرث انا احرص معاك ماشي اشيل البتاع دوت ماشي لكن اتركب هذا اللي مش ممكن ابدا فقال الناس بقرة تتكلم ايه ده بقرة تتكلم فقال صلى الله عليه وسلم اما اني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وبينما رجل يرعى غنما اذ هجم الذئب واخذ شاة منها فلحقه الراعي واخذها فقال له الذئب ماشي خدها المرة دي من لها يوم لا راعي لها غيري هيجي يوم انا اللي هرعاها من ساعتها ياخدها مني فقال فانا الذئب يتكلم في ديب بيتكلم ده في التلفزيون بس في كايرة دينا وفي توم جيري والحاجات دي بتكلم فيها الحاجات دي كلها كل حاجه بتتكلم في الدنيا اي حاجه بتتكلم لكن كده في الحقيقه ديب بيتكلم فقال صلى الله عليه وسلم اما اني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وليس في القوم بكر ولا عمر رضي الله عنهم جميعا فهم فهم هذا الكلام ليش لما اكتسب او رزقت رزق هذا الحيوان شيئا من قصار تكلم كالبشر بلغه ففهمه الناس او يعطى البشر صفه زائده فيفهم كلام الطير كما وقع لسليمان عليه السلام علمه الله منطق الطير بقى يسمع الناس بت- الطير بيقول ايه وال- وال- وكل حاجه بي- بيسا- بيفهم كل حاجه والحيوان وكله واي حاجه فده حاجه زائده والا ما ينفعش الطبيعي ان لا يفهم جنس جنسا فكذا الملائكه دي جنس اخر ج- غير جنس البشر فما يف- ما يت- ما يف- ما يفهمهمش البشر ولا هم يقدروا يعني ما يقدروش يتواصلوا مع البشر الا اذا صاروا هم بشرا تحولوا او العكس ولهذا اللي بيحصل هنا حاجه من اتنين بيحصل اما ان هو يتحول فيصير ياتيه الوحي كمثل صلصله الجرس صوت متدارك هو ده اللي حاسس بيه عند التحول فيفصم عنه الوحي وقد وعى ما سما قاله الوحي لنفسه حافظ كل اللي اتقال ومن حوله يرونه كانه ايه مثل صوت النحل كطنين النحل ولو حد قاعد جنبه يراه قد ثقل وعلته الرحضاء عرق جامد جدا أو الحالة الثانية أن يأتيه الملك في صورة رجل هو اللي يتحول يبقى بشر قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول كده ذكر حالتين بس مع ان الوارد في صفات الوحي اكثر من ذلك يعني مثلا في ورد انه كدوي النحل واحنا قلنا دوت لا, لا ليس هناك تعارض بين ما ذكر وبين ما هنا اولا الحصر دوت لما قال احيانا ياتيني في دي او في دي هذا الحصر حصر اغلبي حصر اضافي مش حصر حقيقي يعني ده بيذكر اغلب الحالات بيذكر اغلب الحالات والا فان هناك صفات اخرى للوحي لم يذكرها لكنها كانت نادره ما بتحصلش كتير يعني او سكت عما يلزم مما ذكر عندما يسمعه صلى الله عليه وسلم كصوت كصوت النحل كصوت الجرس يسمعه من حوله كصوت النحل يبقى ك- موضوع دوي النحل ده داخل معادين وكذلك النفث في الروع قال ان روح القدس نفث في روعي طيب وده ليس يتعارض مع هذا ولا ذاك لأنه قد يأتيه الملك أو جاءه في سورة رجل فنفث في روعه أو ده كان بيحصل نادر ما كانش بيجي على طول مش زي التانيين التاني- اللي مذكورين في الحديث اللي هم أغلب حاجة أكثر الحالات أو الإلهام يلهم ولكن الإلهام هذا أيضا مع كونه نادر لكنه ليس فيه مجيء الوحي أصلا مش في مجيء الملك يعني بالوحي ده بيحصل من غير مجيء ملك ولا حاجة أو الرؤيا الصالحة دي جزء من أجزاء النبوة لكن تقع لكل الناس دي مش خاصة بالأنبياء ولهذا لم يذكرها تقع لكل الناس قال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الوحي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له وقال الرؤيا الصالحة جزء من من من ست وأربعين جزءا من النبوة فدي تقع لكل الناس مش خاصة بالأنبياء بس الرؤيا الصالحة دي دي الباقية من النبوة إلى الآن ولما تيجي تنظر في وقت النبوة تلا- تراه ثلاثا وعشرين سنة النبوة كانت كم سنة؟ 23 سنة منهم ستة أشهر كان يأتيه فيه الإيه؟ الوحي مناما يرى الرؤيا الصالحة فيصبح فيراها كفلق الصبح معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس الأربعين والنبي مولود في شهر إيه؟ شهر ربيع ولا في رمضان في ربيع الأول صح وعلى رأس أربعين يبقى في شهر إيه برضو في شهر ربيع والقرآن أنزل في رمضان ما نزلش قبل رمضان قرآن ومن ربيع إلى رمضان كم شهر ستة أشهر فكيف كان نبيا في هذه الستة أشهر كان يأتيه كانت النبوة في هذه الشهور الست رؤيا كانت كان يرى الرؤيا الصالحة في النوم فت فتكون في الصباح كفلق الصبح فبدأت النبوة بست شهور منام اللي هي الرؤيا الصالحة دي ثم جاءه الوحي فجاءه جبريل في رمضان جاله على الغار في رمضان ومن أول ما جاله جبريل دخل في طور النبوات الخاص الذي لا يقع لأحد بعده أبدا خلاص دخلنا بقى في الصف الجد الخصوصي وبالتالي ما قبل مجيء جبريل رؤيا المنام دي تقع للناس كلها وهي جزء من أجزاء النبوة وهي كما قلنا مساحتها ستة أشهر من ثلاث وعشرين سنة مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ال- ال- الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهي نسبة الستة أشهر 23 سنة واحد على 46 هو ذاك فالرؤيا الصالحة مش تيجي معانا لأن ديت مش خاصة بالنبي بتيجي لكل الناس طيب من أنواع الوحي أيضا غير المذكور التكليم ليلة الإسراء بلا واسطة لما صعد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ناداه ربه و- وبصوت يسمعه وقد ذهبت كل الوسائط وتركه كل الناس وكل الملائكة وتركه جبريل وحده تركه في مكان يسمع فيه صريف الأقلام صوت الأقلام وهي تكتب أقدار الخلق وتكتب ما كان وما يكون وأوامر الله عز وجل ويسمع هذا عند سدرة المنتهى ما بينه وبين الله الا الحجب ولم يرى النبي ربه صلى الله عليه وسلم انما قال كما كما في حديث ابن عباس في الصحيح لما سئل هل رايت ربك فقال نور انا اراه هشوف ازاي مفيش نور وهو يصدق الحديث الاخر حجابه النور حجاب ربنا النور بين الخلق وبين الله حجاب من نور يقول صلى الله عليه وسلم لو كشف لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من عباده لاحرقت انوار وجه ربنا كل الخلق ما فيش حد يستحمل انوار وجه الله عز وجل سبحانه وبحمده وله الثناء الحسن والحمد الجميل فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول نور انا اراه كل ما ابص في حته الاقي نور نور نور مش شايف حاجه غير النور والذي قالت ع- قالت عائشه رضي الله عنها من حدثكم ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الفريه والله ما راى محمد ربه حتى مات ما شافوش في الدنيا لكن يراه يوم القيامه لكن راه مناما ورؤيا المنام مش كرؤيا البصر والمنام له قانون آخر تمام كفي حديث الملأ الأعلى في المسند وغيره وفي في في في حديث يطول يعني ففي هذه الليلة المباركة كلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه الصلوات الخمس بلا واسطة قال يا محمد إني فرضت على أمتك خمسين صلاة هدية الليلة دي فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه موسى فقال ما أعطاك ربك ها خدت إيه قال أعطاني خمسين صلاة لأمتي دي هدية وإحنا فاهمينها غلط إحنا مفكرين الموضوع يعني عقاب ولا حاجة دي هدية هذه هدية الله لرسوله وتكريمه له يوم الإسراء ده له حاجة للأمة دي هدية الأمة دي وصلة إلهية كل يوم خمس مرات ربنا كان بعتها خمسين فقال موسى إن أمتك ضعيفة يا محمد ما يستحملوش اسألني أنا أنا جربت الأمم عارف لا راجع ربك فسأله التخفيف ارجع وقول له يا رب معلش خليهم شوية نزل شوية فراجع رسول الله يا رب فقال يا محمد خمس وأربعون شيل خمسة ده إنه رايح جاي كلما ينزل يلقاه موسى يقول له ها وصلوا كام فيقول له كذا حتى بلغوا خمسا فلقي موسى رسول الله قال يا محمد خمس كثير إن أمتك ضعيفة اسألني أنا مش هيعملوا حاجة من الخ... أما مش هيصلوهم والله سيدنا موسى كان عارف كويس أول حاجة مجرب للأمم فأنا الناس مش بتصلي الخمسة أصلا ولا اتنين ولا واحد ولا بيصلوا الجمعة أصلا يقول لك يا عم الصلاة إيه وبتاع إيه؟ فقال له إن أمتك ضعيف ضعيفة راجع ربك فسأله التخفيف قال يا موسى إن استحييت لا أباء الله إن استحييت من كثرة مراجعة ربي فناداه مناد سمع صوتا يقول يا محمد يا خمس في العمل وخمسين في الأجر قال له خلاص خدها خمسة ونديك حساب الخمسين عليها كمان فسبحان الله العلي العظيم الجواد الكريم ما أكرمه وأ- وأعظمه فهذا وقع وحيا بغير بغير أمين وحي هذا من الله له مباشرة جل في علاه وسبحانه وتعالى فده نوع من أنواع الوحي ما ذكرش في الحديث لأنه حصل كم مرة مرة واحدة بس فده مش ايه مش مش حاله عامه يعني الراجل بيسال عن الحاله العامه بيسال كل يوم وفي صور من صور مجيء الوحي لم تذكر هنا برضه متعلقه بصفات الحام بصفات جبريل نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل مره ايه على صورته التي خلقه الله عليها وهي صوره عظيمه جدا له ستمائه جناح ما بين كل جناح والآخر كما بين السماء والأرض فمن عظم خلق جبريل لما أمره الله تعالى ب- بعقاب قرى لوط حمل قراهم الخمس على طرف جناح من أجنحته خمس قرى خمس مدن كده راح غارس جناحه تحتيهم بطرف جناح من ال 600 جناح دول عملهم كده فبلغوا السماء حتى سمعت الملائكة صوت الديكة ألبهم فجع وقضى ربنا فجعلنا عاليها سافلها ألبها كده في الأرض فهو ملك عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه على هذه الصورة الحقيقية مرتين بس كما قال قال رأيت جبريل وسيأتي تفصيل هذا في الحديث القادم مرتين مرة بينهم وهو راجع من غار حراء بعد ال- الواقعة الأولى مرة كده ماشي تاني في أجياد فسمع صوتا يقول يا محمد بعد ما قابله أول مرة في الغار وفي الغار ما كانش بصورته الحقيقية لكن لقياه بعد هذا هو راجع من الغار مرة كده طلع الغار ونازل بص لقى صوت بيقول يا محمد قال فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن يساري فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا مين اللي بينادي ثم قال يا محمد فنظرت فلم فرفعت رأسي إلى السماء فرأيت الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا الأفق سادا ما بين المشرق والمغرب مقفل السماء كلها قال فجئثت رعبت فطلع يجري صلى الله عليه وسلم ورجعت وقلت دسروني دسروني فهذه مرة من المرات وسيأتي تفصيل ذلك بعد هذا فما ذكرش لأنها حصلت مرتين برضه ما حصلتش كتير دي ولهذا لم يذكرها في هذا الحديث كذلك أيضا آه هذه ال- ال- الصور التي استدركناها الآن على هذا الحديث كلها كان- كما قلنا إما وقعت مرة أو مرتين ولكن المذكور في الحديث هو الذي كان يقع دائما كل يوم من ده إما يأتيه في صورة بشر وكان أكثر ما يأتيه في صورة دحية بن خليفة الكلبي ودحية كان رجلا حسن الصورة جدا كان رجل كده وسيم ونضيف قوي رجل مهندم يحافظ على شكله ومنظره لا يظهر عليه أثر السفر حتى لو جاء من سفر كان مهتم يعني راجل ايه يقول لك رجل ايه شيك قوي يعني ومحافظ قوي على نفسه فحتى لو مشي كام خطوه كده يغير هدومه وياخد دشه مش عارف ايه ويسرح ويرجل ريحته وشعره ويدهن تحس ان هو دايما ايه كانه رايح مثلا يتجوز عريس على طول فكان جبريل اذا جاء ياتي في هذه الصوره الحسنه صوره دحيه بن خليفه الكلبي وربما ياتي في صوره غيره احيانا ياتيهم لما جاء في حديث عمر بن الخطاب الشهير حديث ابي هريره لما بينما صلى الله عليه وسلم في في ملا من قومه اذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر راجل كانه الان لسه طالع من البيت مستحمي دلوقتي اهو ومسرح ومتشيك وطالع من بيتهم بيتهم جنب الجامع يعني لا يعرفه منا احد طب ده لو اصلا من مكه ولا المدينه كنا عرفناه وطالع من بيتهم ولا يرى عليه اثر السفر ولا هو جاي من سفر لو جاي من سفر كان بقى شعره متنعكش عليه تراب ده مش راكب مثلا طياره ده راكب جاي راكب جمل راكب جمل يعني الصحراء تسفي عليه السافيات والهواء والرياح والغبار مفروض يجي مردوم يعني يجي يهرش يطلع طين فده لا ده, ده مش كده خالص ده الهدوم بتاعته بيضاء كاللبن وشعره اسود ما فيهوش عفاره ولا هو من بلد دي نقول الله ده لسه مستعان طالع من بيتهم ولا حد منا عارفه نقول ده مثلا ده كان جاري ولا جاي ضيف عندي ولا عن... لا لا لا مش متابع حد خالص من بلدي ومش مسافر طب ده جه منين دوت ده طبعا ده نازل بباراشوت بقى فما فيش حد يعرفه وجلس والحديث بقى ما ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم اتدرون من السائل لو كان دحيه لعرفوه انا لو كان قالوا دحيه ده خليفه الكلب ما احنا عارفين لكن قالوا لا ندري ما نعرفوش الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم امور دينكم فاحيانا بيجي في صوره ناس ما يعرفهمش وقد ياتي في صوره رجل يعرفونه وكان اذا عامت ما ياتي او اكثره ياتي في صوره دحيه ابن خليفه الكلب كما قلنا لهندامه وحسن صورته وهكذا الملائكه حسان دائما في حال حسن حتى إذا تمثلوا فمش ممكن ملك يتمثل في صورة قذرة أو صورة سيئة جماعة المهافيف المجانين الدراويش خد بالك يقول لك أنا بعضهم يقول لك لا أجد نفسي إلا على المزبلة في المزابل بس بحس بروحي يعني ده ده ايه من التقشف بقى والزهد في الدنيا يقعد في المزبله يا اخي ان الله طيب لا يحب الا طيبا من امرك بهذا هذا المزابل هي بيوت الشياطين مش بيوت الملائكة أصلا يعني ما فيش ملك يقعد على مزبلة خالص ولو جلست أنت عليها مش هيجي لك الملائكة خالص عليه فأنت تقعد مع مين في المزابل مع مين لكن هناك هتيجي المساجد نفسه كان يحب الطيب وهو أزهد الخلق الزاهد الحقيقي مش الزاهد غصب عنه واحد أصلا مش لاقي ياكل خد بالك فمضطر يزهد لأن هو أصلا مش عارف ما يزهدش مش عارف نفسه ما يزهدش صراحة بس مش لاقي فخذها من أصرها وقال لك يا عم خليها إيه لنا الآخرة وهؤلاء قوم عجلت لهم مش عارف إيه في دعاية الدنيا فهم من هذا الصنف هم أصلا مش لاقيين دنيا لكن أصلا جاء- جاءته الدنيا جاءه جبريل وقال يا رسول الله لو شئت لأجر الله لك جبال مكة ذهبا تسير معك انت عايز فلوس؟ قال لا مش عايز فلوس عايز ذهب؟ نجيب لك ذهب مرة السيدة عائشة مرة تأتيه فتقول لها يا رسول الله نريد سريرا السيدة عائشة تذهب لبعض الأنصار تلاقي عندهم سرير يعجبها أوي السرير يا سلام حاجة كده بقى مش على الأرض الأرض طبعا هناك كلها حصى وزلط والواحد لو نام يقوم جسمه متدغدغ ومش بس متدغدغ والحصير بقى معلم فيه جزاك الله خيرا ربنا يحفظك والحصير معلم فيه في كل حتة والزلط طالع هنا حتة ولا مش عارف ينام أصلا فرأت عند بعض الأنصار فرأت عندهم سريرا لقت كده حاجة مرتفعة على الأرض عاليين 30 سنتي وعليها كده حصيرة وحاجة حاجة آه five stars يعني فقالت يا رسول الله لو جئتنا بسرير عايزين سرير كم كالذي عند فلانة فقال يا عائشة أفي هذا أنت تفكري في إيه؟ سريري وبتاعي والله لو شئت لأجر الله معي جبال مكة ذهبا لا مع- مش محتاجين سرير في حاجة وإيش إيش يفيدنا السرير فهذا الزهد الحقيقي الزهد عن مقدرة يأتيه المال الكثير فيفرقه ثم يدخل في الصلاة ثم يخرج منها سريعا يسلم ويطلع يجري من الصلاة فيقول أمر حسن إيه اللي حصل فيقول ذكرت دراهم في بيتي فخشيت أن أقبض وهي عندي لا أموت ولا حاجة وهي موجودة جوه خمس ست دراهم صلحهم في سبيل الله ما يقعدوش وأنا ما يقعدوش عندي ولا ساعة هذا الزهد الحقيقي فأعظم الزهاد وأكبرهم وسيدهم الزاهد الحق صلوات الله وسلامه عليه كان يحب الطيب بل الطيب إحدى ثلاث هي أحب, أش... أحب الأشياء في الدنيا لقلب قال حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة حب الريحة الحسنة والشيء الحسن ولما نساؤه اتفقوا عليه صلوات الله وسلامه عليه وظاهروا عليه دخلوا من الحتة دي حفصة رضي الله ح- سيدة عائشة رضي الله عنها وكان لها حزب كان النبي صلى الله عليه وسلم حزبين حزب عائشة وحزب الحزب الثاني وحزب عائشة ماشي مع السيدة عائشة مش مثلا يعني هو مش بغار منها لا بغار منها وكل حاجة بس شايف ده الحزب القوي ان هي احب الناس الى رسول الله وخايف تزعل منه عائشة تروح آه، النبي صلى الله عليه وسلم تزعل ت- تغضب النبي عليه فماشي مع السيدة عائشة منهم بقى ايه السيدة سودة والسيدة مجموعة من من من من, من امهاتنا رضي الله تعالى عنهن ومن النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي فيدخل على بعض نسائه فتسقيه عسلا هو صلى الله عليه وسلم كان يطوف كل يوم على نسائه بعد العصر صلى العصر وعد عليهم كلهم يسلم عليهم عايزين حاجة ويقرب خمس دقايق ويؤانسهم خمس دقايق ويمشي طبعا كلهم بيبقوا قاعدين بالساعة عارفين العصر أذن طلع من الصلاة هوت ما الحجر كلها حوالين المسجد فكلها مخابرات كلها مخابرات طلع الآن طيب دخل عند حفص عدى خمس دقايق المفروض أن يطلع ما طلعش الله في إيه بعدين يطلع عند حفصة يخش عند سودة خمس دقايق ويطلع فلانة خمس دقايق خمس دقايق يجي يروح راكن شوية عند إيه عند إحداهن يروح راكن كمان دقيقتين زيادة شوف بي- يعني الوقت اللي كان بي بي- ال- ال- الوقت اللي كان بيتاخروا عندها دوت مش كان بينام مثلا صلى الله عليه وسلم لا ده كان بمقدار ما تاتيه ب بعلبه العسل تفكها تفتحها تفتح البطرمان تديله معلقه عسل ويمشي ده تاخد كام دقيقه الحته دي دقيقتين يعني ثلاث دقائق يا عم قاعدين على الواحده خد بالك فلاحظوا ان هو بيتاخر هنا شويه فقالوا هو في ايه ايه الموضوع فسالوا اتقصوا طبعا عرفوا ان هي جاي لها عسل نوع حلو عسل كده جبل نظيف وانها تسقي النبي منه كلما يدخل عليها معلقه فقالوا حاضر فراحت السيده عائشه رضي الله عنها مظبطه الموضوع جابت سيده سوداء لا تعالي انت وفلانه وعلانه اذا دخل عليكن النبي اول ما يقرب منك ويقول انت ريحتك انت تواكل ايه قبل ما تيجي هنا تواكل حاجه شكلها مش حلو حاجه مش نظيفه يعني وكان أصعب شيء عليه الريح الخبيث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكن أن يشمه ريح سيء أبدا ولا يستحمل حد يقول له كده أبدا يحب الطيب ده واحد من ثلاثة حبه في الدنيا النساء والطيب والصلاة فوق كل هذا فتقول سودة فلما طرق علي الباب كدت أن أقول له هذا وهو على الباب فرقا من عائشة من خوفي من عائشة كنت هقول له هو بعيد عني 3 متر طب بيقولش متر متر ازاي لكن المفروض ال- ال- الخطة ان هو لما يقرب ويأتي يقبل اقول له بس في ريحة مش حلوة ها كده يعني لكن هو على الباب ايه مش ممكن طبعا بعيد يعني تبقى مكشوفة قوي لكنها تقول من خوفي من عائشة كدت أسأله وهو على الباب وأقول الإيه ونفذ المخطط فصبرت حتى قرب مني فقلت له يا رسول الله أنت واكل إيه ايه ايش هذا اني اشم ريحه مغافير شايف ريحه كده مش حلوه فقال مغافير والله ما اكلت مغافير لا ما ما فيش حاجه اسمها كده خالص انت طب انت واكل ايه قال لها والله ما اكلت الا عسلا ده كوبايه معلقه عسل فقالت لعل نحله يعني قد ايه آه قد علقت او يعني كرفت العرفط آه، نبت كده زي الصمغ ريحته مش حلوه شويه يعني قالت ماشي يبقى العسل ده نوع مش نظيف اكيد رحت تاكله بايظ وقديم ولو كلت منه بخالي بقك ريحته وحشه بلاش تاكل منه تاني نفسه قال والله لا اطعمه قط بقى انا باكل حاجه حتى وحشه ما يحصلش المهم طلع عندها داخل على سيدة عائشه نفس الكلام يعني بقرب قالت له انت اكلت مغافير انت واكل حاجه حتى مش حلوه مغافير برضو الله ازاي طب قلت ديكم مش واخده بالها لكن وانت برضو كمان اللي بعديها كله يقول له اكلت مغافير مغافير ايه يا جماعه والله ما اكلته الا عسلا فاقول له علها مش عارف ايه عملت البتاع ده فحتى حرم العسل على نفسه قال والله لا اطعمه خلاص فحرموا عليه شيئا كان يحبه خد بالك ف ال- ال- ال- اللي جابنا هنا ايه اللي جابنا عن المغافير هنا الطيب كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب فما كانش يستحمل حد يقول له كده فذاك هيقول لك انا بيجي لي ملاك على المزابل وبعضهم يقول لا اجد قلبي الا وانا على مزبله تلاقيه قاعد معفن ما بيستحماش وريحته طبعا ظهر من 4 كيلو ويقول لك هو ده الدين دين ايه يا عم ده ليس هذا دينا هذا دين الشياطين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمك طابع حيا وميتا وكان لا يرى له إيه ولا لا يشم منه إلا ريح الطيب وكان يأمر بإكرام النفس وإكرام الشعر كان يأمر الناس تسرح جاء جاءه رجل وشعره منتفش فقال ما لأحدكم يبدو كأنه شيطان إيه يا عم في إيه؟ هلا رجلته يا عم حتم لا يسرح إيش الأشكال دي فالنهارده البعض بي- يعني بيتعمد يخلي شكله غير مألوف طبعا هذا يؤث- يأثم على هذا ليه؟ لأن هذا مثل ثوب الشهرة عايز يظهر يعني فتلاقي واحد مع... معكرش حاله واحد لف على دماغه بتاع قد كده ايه يا عم في ايه؟ واحد لابس شوال واحد بجرجر وراه مش عارف آه، بتاعه هذا ليس هذا من دين الله في شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس منظرا وأطيبهم ريحا واشدهم اعتناء بنفسه لما ما كانش يلاقي مرايه يروح جايب الميه كده باصص في الميه ويبدو فيها شكله فيرجل شعره ويضبط هيئته صلوات الله وسلامه عليه بابي هو وامي فجماعه اللي بيطيحوا ده يقول لك انا بقى- انا ماشي في الخلوات وقاعد فوق, فوق الجامع ما بصليش وبيعمل على روحه مش عارف ايه وبيعملها في الجامع ومش مستحمى خالص و- ويقول لك بقالي 10 سنين ما استحمتش لوجه الله الله غني عن هذا ليس هذا من دين الله في شيء فلذلك الملائكة كانت تيجي في أطيب طيب وأحسن وأحسن منظر الدين ده دين النظافة دين دين الجمال دين النظافة دين ال... إن الله جميل يحب الجمال ولما سأله لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهى عن الكبر فقال بعضهم يا رسول الله أ- الرجل يحب أن يكون ملبسه حسنا وثيابه ونعله حسنا واحد يحب يلبس حاجة كده نظيفة حاجة متكلفة ويحب يجيب جزمة كده ماركة كده مع محترمة كده وحاجة شكلها جميل كده هذا من الكبر ربنا كده متكبر لما اروح اجيب جزمه بالشيء الفلاني واجيب كده بدله بالشيء الفلاني واجيب كده نظاره بالشيء الفلاني وابقى لابس احسن لاحسن ثياب هذا كبر قال لا ليس هذا من الكبر لا ده مش كبر انما الكبر بط غمط الناس وبطر الحق انك يجي لك الحق ترده كده يا عم الحق لا لا ما انا ما بخش في الكلام ده خالص ما يلزمنيش هذا الكبر لكن واحد يلبس يلبس نظيف ان الله تعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده امال ربنا اداك فلوس ليه وخلاك غني ليه وخلى ده فقير ليه بحسوا زي بعض في الاخر شبه بعض كده في الاخر خلاص حتى الفلوس دي ده الواحد غيرك ممكن يعرف يستنفع بيها شويه فما ينبغي هذا تقول عائشة رضي الله عنها وهذا بالإسناد السابق ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه يخلع عنه يعني وإن جبينه لا يتفصد عرقا الفصد ده قطع العرق لإخراج الدم العرب كانت تحتجم حجامة ان هو يتشرط ويش- ويسحب الدم في بقى الفصد هو يروح قطع عرق طلع منه دم فال- يعني ال- العرق اذا قطع يسيل الدم منه كانه حنفيه فتشوف هنا تشبه سيدة عائشة جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم الأنور بأنها كانت ربما تراه في اليوم الشديد البرد ناس متكتكة متلجة فينزل عليه الوحي وإن جبينه لا يتفصد عمال يصب مية كأن حنفية مفتوحة يعني وهذا إن دل فإنما يدل على شدة ما كان يلقاه من الوحي وهذا كله من أجل أن يأتي هذا الوحي أمة تجعله وراء ظهورها تقول له يا- يا عم قال رسول الله يقول لك بص الله يخليك هتقول لي كل حاجة قال الله قال رسول الله لا الله يخليك بقى باش درويش الله يخليك خش في الموضوع ما ده الموضوع هو ده الموضوع ويخ- ويخرج فينا من يحارب الشريعة يقول لي يقول لك انا ما بحاربهاش انا بحارب الجماعه اللي هم بيتاجروا بيها يا عم دول ناس وحشين يعني زي الزفت تعال تاجر انت بيها يعني انتوا جربتوا ناس مش مظبوطين انت بتحارب انت مش عاجبك مين مش عاجبني الاخوان ولا السلفيين مش مشكله يغوروا تعال انت بقى شيلها انت الشريعه دي كده على كتفك جزاك الله خير واشتغل انت بيها ومناش الناس الوحشين دول لكن لا انت عايز تشيلها ولا عايز حد يشيلها غيرك يعني الحل نسيبها في الارض ولا نعمل ايه ما احنا مش لاقيين احسن من دول يا سيدي لو انت عندك ناس احسن من الناس المجرمين دول التجار دول الوحشين الكخه دول هاتهم لنا الله يخليك ابوس راسك ورجليك حتهم يشيلوا الشريعه وهنمشي الناس الوحشين دول من هنا هؤلاء الرعاع نقول لهم بره احنا جبنا ناس محترمين تشيل الشريعه لكن لا انت عايز تجيب حد يشيلها ولا انت عايز تشيلها ولا عايز اي حد يشيلها وبتتلكك والنبي صلى الله عليه وسلم تعب ده كله لمين؟ يا ربنا باعت احسن واحد عنده باعت لك احسن نبي وخير خلقه على الاطلاق وتعبوا 23 سنه ما راى يوما فيهم يسر يطلع من بلاء الى بلاء من بلاء الى بلاء حتى تساله عائشه مره تقول له يا رسول الله هل رايت يوما هو اشد عليك من يوم احد يوم احد هي اللي شافته نفسه كان يقتل يوم احد كان هيموت لولا ان الله يعصمه وضع له ابو عامر الفاسق لعنه الله حفره عمل له كمين ونصاب وقع فيه فجحشت ساقه الشريفه وكسرت ثنيتاه صلوات الله وسلامه عليه ودخل ودخل المغفر في راسه الخوذه دخلت هنا كده وجرح جرحا شديدا واشيع انه قتل فكان يوما عسيرا بكل المقاييس فتقول له السيدة عائشة يا رسول الله أرأيت يوما أشد عليك من يوم أحد كان في حاجة في حياتك كلها أصعب من اليوم دوت فيقول لها يا عائشة أحد إيه لقد رأيت ما من قومك لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة ده أحد ده ولا حاجة ده فسحة أحد دوت شفتيش اللي حصل قبل أحد أنت خالص ما كنتيش موجودة لسه ما اتولدتيش ولا ما كنتيش لسه جيتي أصلا وذكر لها بعض ما لقيه هنالك أيام عرض نفسه على القبائل عباني عبد يليل في سقيف في الطائف فالتعب ده كله والمشقة دي كلها والعذاب والكفار وقريش والقصص دي كلها والحروب والغزوات وفي الآخر يأتيك الدين ببلاش مجانا جاي لك مع البطاقة خدته مع البطاقة الدين ده ولدت على فراش مسلم طلع من حظك الحلو إن أبوك مسلم وأمك مسلمة بقيت مسلم ومش عاجبك ده بتدفع فيه كتير قوي ده الحاجة دي غالية قوي بس أنت يحق لك ما أنت أن تدفع فيه قرشا مش عارف قيمته ده زي واحد ما يعرفش قيمه حاجه وادوها له عيل صغير ادوله حاجه غاليه جدا ادوله قطعه من الجوهر ثمنها غال جدا لكن هو البعيد ما يفهمش حاجه عيل فكرها زلطه راح رميها في البحر خلصت خلاص فبعد كل هذا التعب وهذه المشقه وهذا الثقل احنا مش مش فارق معانا حتى نعمل بالكلام دوت نحترمه نوقره حق لنا أن لا ننتصر أبدا وعمرنا ما هنبقى حاجة على فكرة إحنا مشكلتنا ليست مشكلة دنيا ولا مشكلة سلاح ولا مشكلة تكنولوجيا ولا حضارة ولا الكلام ده خالص الحاجات دي كلها مهمة طبعا بس إحنا مش إحنا بتوعت الحاجات دي إحنا مشكلتنا مع ربنا بس إذا اتحلت المشكلة ربنا هيحل كل المشاكل اللي مع الناس كلها هيجيب لك التكنولوجيا ويجيب لك الحضارة يجيب لك القوة يجيب لك السلاح يجيب لك اللي أنت عايزه كما جاء بكل هذا وجاءت الدنيا راغمة للمسلمين وهم على الارض ياكلون الجعلان كانش لاقيين ياكلوا كانوا ياكلون ورق الشجر حتى تتقرح اشداقهم ويفتحون الدنيا يدخل احدهم على كسرى عب- عباده بن الصامت وربعي بن بن عامر والر- وكان اسود مهيبا طوالا كانه زنجي وداخل بقى الراجل فارش الفرش والنمارق واغلى الثياب وده ده نزل من على الفرس دخل بالرمح عمال يفعص له في الحاجات دي بالبتاع كده يقول له انت مش فاهمش الحاجات تمنها كام اصلا انت بتبيع ليه انت اقعد يا- يا- ده انت تتجنن ما يعرفش البتاعه دي بكام دي البتاعه دي ثمنها مثلا ثمن بيتكم ثمن بلدكم كلها البتاعه دي وده ولا فارق معاه عمال يبوظ له فيهم وده عمال يخرم له فيهم بالبتاع فقال اما تدري ما تصنع ويلك انت جاي منين انت انت ما تعرفش تعمل الحاجات دي ايه فقال هذا امر لا يعنيني الحاجات دي ايه وبتاع إيه؟ انت بتتكلم في ايه لم يكونوا يعبؤون بهذا فجاءتهم كل هذه الامور تحت اقدامهم لانهم كانوا لا يعنيهم سوى الله عز وجل ورضاه ورضا نبيه صلى الله عليه وسلم لكن نحن بعنا القضيه ولم نشتري شيئا ليتنا اذ بعناها اخذنا مكانها بديلا بعت بعن- بعنا الدين جبنا الدنيا لكن لا دين ولا دنيا طب انتوا اشتريتوا ايه خدتوا ايه مقابل ترك الدين خدتوا ايه خدنا على قفانا ما خدناش حاجه خالص يعني ممكن مثلا لو ان واحد باع الدين وطلع القمر يقول والله اضحك عليه م- يعني ما خدش باله مغفل باع ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الاجله بالعاجله اشترى بخسا بغال دفع حاجه غاليه او في حاجه فا- تافهه لكن ده انت يا راجل انا وانت بعنا الاخره وبعنا الدين ولم ناخذ شيئا قط لا خدنا لا دنيا ولا حاجه خالص فإنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله تعالى أن يصلح الحال وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين ويصلح حولنا جميعا أقول قولي هذا وهذا القدر فيه كفاية وجزاكم الله تعالى خيرا وإلى لقاء آخر إن شاء الله صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم